قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لو تحب تشوف وتسمع صوت بلاله وجاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني أخويا وحبيبي الخلق اللي هنتكلم عنه النهاردة أو الكوكب قصدي اللي هنروح نزوره النهاردة كوكب محتاجين الخلق اللي موجود عليه جدا لأنه فعلا بيفتح باب الأمل والتفاؤل والبشر وبيفتح باب الدعوة وربنا بيكرمنا ودعوتنا بتنجح بسبب هذا الخلق الجميل وبسبب هذا هذا الكوكب الجميل تعال بسرعة نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونركب سفينة الفضاء ونطلع للكوكب اللي احنا عايزينه النهاردة موعدنا مع كوكب البسمة عشان كده تلاقيني النهارده يعني معلش يعني مزود جرعه البسمه شويه لان فعلا محتاجين كلنا ان احنا ربنا يكرمنا ونبقى مبتسمين ونبقى البشاشه على وشوشنا كده عشان ربنا يجعل لنا القبول في قلوب الناس وعشان ربنا يبارك لنا في دعوتنا وعشان ربنا يبارك لنا في ديننا ونقدر ننشر ديننا باخلاقنا الجميله وعشان نقرب اكتر من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الا اخبركم باحبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه قلنا بلى يا رسول الله قال احاسنكم اخلاقا اخويا وحبيبي تعال نتعرف على سكان الكوكب ده والحقيقه يعني الكوكب ده بالذات على وجه الخصوص مفيش فيه غير قصر واحد بس للي علم الكون ده كله البسمه والرحمه واللين والتواضع هو حبيبنا محمد صلى الله عليه واله وسلم تعالوا بسرعه نقرب من النبي وتعالوا نشوف ازاي النبي علم الكون ده كله ازاي ان البسمه لا تفارق وجه المسلم ابدا عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن في كل الأحوال ابتسم الحياة جميلة ابتسم ربنا رحيم ابتسم ربنا هيغفر لك ذنوبك ابتسم ربنا هيكرمك في الدنيا وفي الآخرة بس تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وازاي ما تبتسمش وربنا سبحانه وتعالى هو الودود هو الودود هو التواب هو الغفور هو الرحوم هو الرحيم هو الشكور سبحانه وتعالى جل جلاله فعشان كده محتاجين النهاردة ان احنا نبتسم ابتسم ولا تحزن يعني او نقول العكس بقى لا تحزن وابتسم للحياه وده عنوان كتابنا ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما تعالوا نشوف اخويا وحبيبي مواقف جميله جدا ابتسم وضحك فيها حبيبنا محمد صلى الله عليه واله وسلم اول موقف عايزين نقول قبل المواقف عايزين نقول يا جماعه ان نبينا صلى الله عليه وسلم هو الاسوه والقدوه ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بسام المحيا كما كان يوصف كان بسام المحيا ولذلك الصحابة كانوا يعرفوا إمتى أن النبي غضبان لما البسمة دي تختفي ووش النبي يحمر كده وتنتفخ أوداجه صلى الله عليه وسلم ويظهر على وش الغضب النبي صلى الله عليه وسلم كان مالي بيته بالسعادة وكان بيته هو أسعد بيت على وجه الأرض وهو أسعد زوج على وجه الأرض وزوجاته هم أسعد أزواج على وجه الأرض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم النبي كان بيداعب أزواجه ويمزح مع أزواجه وكان مالي بيته بالسعادة رغم أن عليه أعباء الدعوة وتبليغ الإسلام للإنس والجن وللبشرية كلها وبيتحمل كل هذه المسؤولية الجسيمة وكان مبتلى صلى الله عليه وسلم ابتلاءات شديدة هو اللي قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه فكان أشد واحد ابتلي على وجه الأرض هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يضرب النبي ويلقى أو يرمى سلى الجزور على على ظهري ويرمى بالتراب ويطرد من مكة ويتهم في عرضه وتسع مؤامرات لقتله ومع كل ده يبتسم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه أحمد بسناد حسن في يوم من الأيام خارج هو وامنا عائشه والجيش كان قدامه الصحابه فقال لهم تقدموا اطلعوا قدام شويه فطلعوا قدام شويه رضي الله عنهم وارضاهم واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم يقول لامنا عائشه تسابقيني قالت له سبقك شوف بقى الحب اللي بيكون بين الزوج والزوجة يا رب املى بيوتنا يا رب كلنا بالحب والرحمة والمودة يا رب بين كل أزواج المسلمين وزوج كل فتاة لم تزوج وزوج كل شاب يا رب لم يتزوج حتى الآن أسأل الله عز وجل أن يعف شباب وبنات المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه فالنبي قال لها تسابقيني قالت له سبقك فمن عائشه كانت لسه رفيعه فسبقت النبي فالنبي مش قادر ينساها بعد كام شهر برضه كان خارج معاها خروجه زي كده وقال للجيش تقدموا فتقدموا قال لها تسابقيني قالت له سبقك قالت فكنت قد حملت اللحم تخنت شويه يعني رضي الله عنه وارضاه قالت فسابقني النبي فسبقني فقال هذه بتلك واحد واحد يعني واخد بالك وده مين سيد ولد ادم واحد يقول لي معقول هو النبي كان عنده وقت انه يسابق من عائشه او يضحك او يمزح حبيبك صلى الله عليه وسلم كان أعدل الناس كان يضع كل شيء في موضوع طبيعي وكان يعطي كل ذي حق حقه صلى الله عليه وآله وسلم هو اللي علمنا ان احنا يبقى في حق لله ده اول حق واعظم حق في حق لكتاب الله في حق لزوارنا وضيوفنا في حق لازواجنا في حق لابائنا وامهاتنا في حق لجيراننا علمنا الحقوق كلها بابي وهو امي صلى الله عليه وسلم تعال نشوف موقف تاني برضو من المواقف الجميلة اللي تعرفك ان نبيك صلى الله عليه وسلم عمره ما كان ابدا واخد الدنيا كده ومقفلها صلى الله عليه وسلم ولا كان واخد الدنيا بشكل يعني يعني صعب ابدا بالعكس النبي عليه الصلاه كان واخد الدنيا بكل بساطه وبكل اريحيه وكان بيعطي كل شيء حقه حق العباده يعطي الحق العباده عايز يبتسم يعطي للبسمه حقها عايز ينبسط بينبسط لكن في طاعه الله صلى الله عليه واله وسلم كان في يوم من الايام والحديث رواه النسائي باسناد حسن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الايام عند امنا عائشه وجالس فجت امنا سوده فامنا عائشه كانت طبخه طبخه كده اسمها الخزيره كانت امنا عائشه يعني مش ماهره قوي في الطبيخ فبتقول لامنا سوده كلي فقالت لها مش هاكل فقالت لها لا تاكلن او لا الطخن وجهك يعني اما تاكلي اما اكور وارمي على طول في وشك فسبحان الله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في اللحظه دي كان عامل ايه كان يعني متكئ كده صلى الله عليه وسلم وحاطط رجل الأو... رجله اليمين على امنا عائشه ورجله الثانيه على امنا سوده فالمهم راحت امنا عائشه ماسكه جزء كده من الخزيره وراحت ايه مكوراها ورمياها في وش امنا سوده فالنبي عليه السلام ضحك وبعدين راح شايل رجله من على امنا سوده كانه عايز يقول لها ايه خدي حقك فراحت امنا سوده طبعا امنا سوده ما شاء الله جسمها اكبر من امنا عائشه وايديها ما شاء الله يعني كبيره فراحت مكوره بقى كوره قدها ثلاث اربع مرات وراحت واخداها ورمياها في وش امنا عائشه والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويضحك بابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه واله وسلم شفت قد ايه بساطة وحياة جميلة وفيها أريحية وفيها حب وفيها مودة وفيها حنان وفيها بسمة وفيها سعادة بيوت مليانة إيمان وسعادة البيت دوت كان بيصدر الإيمان للكون ده كله البيت دوت علم الدنيا كلها كيف تعبد ربها عز وجل البيت دوت علم الدنيا كلها إزاي يحبوا ربنا وإزاي ربنا يحبهم وإزاي يقربوا من ربنا وإزاي يتبعوا نبينا هو ده أعظم بيت في الكون ده كله هو بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك كانت مليئة بالحب الحب والحنان والرحمة والبسمة والمودة والألفة والحنان أسأل المولى عز وجل أن يجعل بيوتنا جميعا كبيت النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف موقف ثالث جميل قوي حديث رواه الترمذي باسناد حسن ان جاءت امراه كبيره في السن فقالت يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله اادخل الجنه سؤال وجيه هي امراه كبيره في السن عجوز فبتقول له يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله اادخل الجنه قال لا إنه لا يدخل الجنة عجوز فالمرأة ولت وهي يعني تبكي بكاء مرير جدا وزعلانة طبعا يعني معناها ايه معناها وانا عشان كبرت خلاص مش هخش الجنة فحزنانة وعمالة تبكي بكاء مرير وبعدين فجأة النبي عليه السلام حس ان هي يعني ممكن عياذا بالله يعني تاخد الموضوع بجد فراح اشار اليها قال انك لا تدخلينها وانت عجوز انما تدخلينها وانت شابة صغيرة اما سمعت قول المولى عز وجل انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا العروب هي المرأة التي تتفنن في كلمات الحب والعشق والغرام لزوجها في الحلال مش للبوي فريند وبعدين بقى وأترابا يعني في سن واحدة ودي تحل مشكلة النساء انت عارف ان اغلب النساء النهاردة مشكلتهم ايه تسأل الاخت مثلا عندي كام سنة اخت فتقول لك عندي 20 سنة بعد 20 سنة تسالها عندي كام سنه تقول لك 21 وماشيه في ال 19 ما اعرفش ازاي بس المهم يعني ايه ما بتحبش حد يعرف سنها في الجنه بقى تتحل المشكله كلنا على سن سيدنا عيسى عليه السلام في سن 33 سنه حينما رفع عيسى عليه السلام الى السماء عليه الصلاه والسلام اخوي وحبيبي ده كان موقف ثالث من مواقف النبي عليه السلام تعال نشوف موقف رابع بس برضه تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم كان في والحديث ايضا رواه الترمذي باسناد حسن كان في صحابي جليل دميم الخلقة لكنه صحابي جليل جدا اسمه زاهر زاهر ده كان فقير جدا وكان دميم الخلقة وبعدين سبحان الله كان هو بيبيع قماش في الأسواق ففي يوم من الأيام هو واقف ماسك قطعة القماش في الأسواق وبيقول من يشتري هذا الثوب من يشتري هذا الثوب وراح جاي حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا جميعا وراح مغم عينيه من ورا واخده بالحضن وقال ايه ومن يشتري هذا العبد ومن يشتري هذا العبد فاذا بظاهر احد يفكر كده ده ايدين مين ديت هي دي ايدين حد يتوه عنها دي ايدين النبي اللي وصفها سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال والله ما مسست ما شممت مسكة ولا عنبرة اطيب من ريح النبي ولا مس- ولا مسست ديباجة ولا حريرة الين من كف النبي صلى الله عليه وسلم فايده صلى الله عليه وسلم الين من الديباج والحرير والاستبرق بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم فاول ما حس زاهر ان الايدين الناعمه دي لا يمكن تكون ايدين حد الا ايدين النبي صلى الله عليه وسلم وراح استدار للنبي عليه السلام وقال النبي بيقول من يشتري هذا العبد قال اذا تجدني كاسدا يا رسول الله انا اللي زي لو هيتباع ما يساويش حاجه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غير انك عند الله لست بكاسد وفي روايه غير انك عند الله غال يا الله ادي صور جميله جدا من مزح النبي صلى الله عليه وسلم عشان الشباب اللي طالعين ومقفلين الدنيا ومفكرين ان الانسان لما يمشي في الشارع مكشر ومبوز وضارب ال 111 ان دي علامه وقار وان لابد من ذلك بالعكس الناس اللي بالصنف ده يا جماعه كانت سبب في صد ناس كتيره جدا عن الالتزام وعن حب الالتزام وعن حب هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده بقول يا جماعه الخير اسوتنا وقدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لو طلع حد يقول لي لا لابد من التكشيره ولابد مش عارف ايه ولكل مقام مقال اخويا وحبيبي الاصل في الدعوه الاصل في ان انت مسلم داعيه الى الله سبحانه وتعالى والاصل ان انت مسلمه داعيه الى الله باخلاقك بمعاملاتك بسلوكياتك بامانتك بصدقك بوفائك بكل اخلاقك يعني كما يقولون عمل رجل في ألف رجل أفضل من قول ألف رجل في رجل العمل أقوى من القول يا جماعة الخير عشان كده أذكر إن مرة قابلت واحد طبيب فبدردش معاه فبيقول لي يا بختك يعني أنت بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى وملايين بتسمعك يعني أنت يعني أنت ثوابك أعظم مني قلت له مين قال لك كده انا بتكلم انا شغلتي اتكلم وبص واوصل للناس الدين انما انت شغلتك تقدم الخير وبتعمل انت بتريح ناس كتيره جايه لك في بلاء وفي امراض وفي شده وانت شغلتك تفرج هم الناس ديت باذن الله سبحانه وتعالى فعملك ابلغ من قول انت لما تعين مريض وتذكره بالله هيستقيم بفضل الله اكتر من ان انا اقعد اكلمه ولو سنه او سنتين بفضل الله سبحانه وتعالى اخويا وحبيبي علشان كده محتاجين ان احنا نحول الاسلام لواقع عملي الناس تشوف اخلاقنا تشوف معاملاتنا تشوف بسمتنا تشوف معاملاتنا الطيبه يحبوا الدين من خلال اسلوبنا الجميل انا اعرف شباب كتير جدا التزموا بسبب بسمه ناس يعني بيقول لي مثلا ماشي في الشارع وزهقان وتعبان ويعني الدنيا مسوده في وشي فجاه الاقي واحد ما شاء الله وشه كده بشوش وجميل و و. اشوفه احب الالتزام اقرب منه اساله ادردش معاه بقى صاحبي بقيت اروح مع المسجد التزمت بسبب بسمه بسمة عشان كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة صدقة شوف احنا دلوقتي اهو في الفضائيات اهو وبنبتسم قدام ملايين كل بسمة واصلة المسلم بفضل الله بصدقة الصدقة ديت مش ليا انا وبس ليا وللمخرج وللمصورين اللي معانا والقائمين على القناة وكل من يوصل هذا الخير بفضل الله تحسب في ميزان حسناته صدقة بفضل الله سبحانه وتعالى تعال نشوف حال الصحابة والتابعين برضو مع البسمة الجميلة ديت ومع الم- المزاح الحلال الجميل تخيل ان بعض الصحابة كانوا يتبادحون بالبطيخ تخيل يجيبوا قطع البطيخ كده ويرموها على بعض طبعا ما بقولش حضرتك يعني ترمي يعني اللي حواليك بالبطيخ انما اقصد يعني كانوا بيهزروا مع بعض ويضحكوا وكانوا يلقون على بعض التمر وحاجات زي كده وسئل احد التابعين عن الصحابه هل كانوا يضحكون ويمزحون قال اجل والايمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي الله اكبر ايمانيات عاليه جدا لكن بيبتسموا بيضحكوا وده ما قللش ابدا من ايماناتهم ولا قربهم من ربنا سبحانه وتعالى وهديك مثال بسيط قوي جميل قوي بس ايه بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم كان احد الائمه الكبار لا اذكر اسمه الحقيقه في يوم من الايام اتسجن فلما اتسجن قعدوا جوه يعذبوه ويضربوا فيه و و لحد ما اقعد مش قادر يقوم خالص فالمهم فجه ال- ال- رئيس السجن بيقول له يعني اتفضل يا امام يعني اطلع على الزنزانه بتاعتك السجن بتاعك فقال له مش قادر فوصى واحد من ال- السجانين اللي موجودين قال له شيل الامام وطلعه الزنزانه بتاعته فاول ما شالوا فالامام متغاظ منهم عمالين يضربوا فيه بقالهم ساعتين فمتغاظ منهم فاول ما الراجل السجان راح شاله فوق كتفه فراح الامام باصص له كده قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون ف- يعني اعتبروا دابه محطوط عليها يعني صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم يعني عشان كده بنقول يا جماعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان انت لما تدخل السعادة والسرور على حد ده من احب الاعمال الى الله والدليل على ذلك ما رواه الطبراني بالكبير باسناد حسن ان النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم قال احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم الله اكبر اي سرور اي سرور ولو كان بسيط جدا لو بسمة بسيطة جدا تدخلها على اخيك المسلم بفضل الله دي من اعظم الاعمال اخويا وحبيبي ديننا فيه فسحة بعض الناس بتظن ان ديننا ده لا ينبغي أن يكون في شيء من الدعابة ولا المسحة الجميلة ال- ال- الهادفة ولا الترويح وده بكل أسف زي ما قلت لك كانوا سبب في صد ناس كتيرة جدا عن سبيل الله أنا عايز أقول حاجة يا جماعة إحنا أمة جادة فعلا إحنا أمة جادة ما, ما نحتملش ان حياتنا تبقى كلها هزار وضحك ولعب لا طبعا ما ينفعش احنا امه جاده مشغوله بامر دينها ربنا قال ايه عن الدين هذا قال انه لقول فصل وما هو بالهزل شوف قد ايه هذا الدين وهذا القران انه لقول فصل وما هو بالهزل ما ينفعش لكن بين الحين والحين اخويا وحبيبي لازم يبقى فيه دعابه بسيطه ولازم فيه تبقى فيه مسحه جميله ما فيهاش لا كذب ولا فيها سخريه من حد حاجه جميله جدا قال جل وعلا وانه هو اضحك وابكى شوف قد ايه قال وقدم الضحك على البكاء فالاصل هو الاستبشار والاصل هو البسمه والاصل هو السعاده والاصل هو السرور وادخال السرور على كل من حولك بسمتك تدخل السرور على كل اللي حواليك وانه هو اضحك وابكى ربنا سبحانه وتعالى ما قالش وانه هو ابكى وابكى لا قال وانه هو اضحك وابكى وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد الحسن لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش بدايه الحديث لو تعلمون ما اعلم ايه لضحكتم قليلا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لما ضحكتم ابدا لا طبعا لان لو حياتك جامده وما فيهاش اي شيء من الطرفه او المزح او الدعابه او غير ذلك هتبقى الحياه صعبه ومش هتقدر تكمل في الجوانب التانية ابدا مش ممكن ولذلك حديث حنظله كلنا حافظينه وعارفينه بفضل الله وان كان في بعض الناس فاهمين الحديث ده غلط حديث رواه مسلم ان حنظله قابل سيدنا ابو بكر فقال له يا ابا بكر نافق حنظله قال وما ذاك إيه اللي خليك تقول كده قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيكلمنا عن الجنه والنار فكان راي عين فاذا ما خرجنا من عند رسول الله وعافسنا الازواج والاولاد والضيعات ذهب ما نجد فقال ابو بكر او انك لتجد ذلك قال اجل قال وانا والله اجد ذلك فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل الى هناك قال حنظله يا رسول الله نافق حنظله قال وما ذاك قال نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنه والنار فكان راي عيني كاننا شايفينه قدام عينينا فاذا ما خرجنا من عندك وعفسنا الازواج والاولاد والضيعات ذهب ما نجد فتبسم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وقال لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة يعني ساعة يرتفع فيها الإيمان بالعمل الصالح وساعة ينخفض فيها الإيمان بالعمل الطالح والمعنى الثاني ساعة تكون للعبادة وساعة تكون للترويح الذي تستعين به من خلال تلك المباحات على طاعة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى وهذا هو الراجح عندي ان الانسان لابد يكون ليه ساعه مع المباحات يتروح بها في الحلال الطيب بعيد عن معصيه الله سبحانه وتعالى عشان يستعين بالحاجه ديت على طاعه الله سبحانه وتعالى واديك مثال بسيط واحد خد زوجته واولاده وقال تعالوا يا حبايبي نتمشى على البحر شويه في مكان ما فيهوش معاصي ولا في حبيبه ولا الكلام ده كله ويتمشوا آه، وكلوا دول مشوي وترمس والحاجات الجميله اللي بياكلوها ديت تمام وانبسطوا شويه واتفسحوا وما ورجع بقى البيت قال لهم يلا بقى ناكل لقمه كده ان شاء الله وربنا يكرمنا بقى ونقوم نصلي قيام الليل الله يعني شويه الترويحه الجميله اللي عملوها ديت ساعدتهم على ان هم يصلوا قيام الليل ويقروا في كتاب الله سبحانه وتعالى ويذكروا الله ويسبحوا ويستغفروا ويقوموا لصلاه الفجر فكان هذا العمل كان طاعه لله سبحانه وتعالى تعال نشوف حال سيدنا سليمان هل سي... هو نبي كريم نبي كريم عليه على نبينا أفضل الصلاة والسلام قال جل وعلا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا, آت... حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها الله دايما بيقولوا العلماء بيقولوا السياق من المقيدات ممكن البسمة تكون بسمة فرح وممكن تكون بسمة غضب طب هنا سيدنا سليمان ربنا قال عنه ايه فتبسم ضاحكا من قولها طيب لما سيدنا كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم حين عودته من تبوك قال فلما رأيته تبسم تبسم المغضب يبقى هنا النبي تبسم تبسم ايه المغضب زعلان لان كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك لكن هناك عمل ايه قال فتبسم ضاحكا من قولها يبقى السياق من المقيدات زي ايه زي قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن والايه والثيب تستأمر قال يا رسول الله البكر تستحي قال اذنها صمتها لما تسكت البكر يجي لها عريس ابويا لا موافقه يا بنتي تقوم باصه في الارض ومكسوفه وضحكه يبقى دي علامه ايه علامه موافقه طيب لما شاع خبر ان النبي طلق ازواجه كان طبعا كانت اشاعه آه، يعني كلها خطأ فذهب عمر بن الخطاب يريد أن يسري عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن الخادم على أن ي- يأذن, لن- يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فاستأذن له النبي فلم يرد عليه طيب عدم رد النبي هل هنا كانت علامة موافقة؟ لا طبعا كانت علامة رفض لأن النبي كان مقدر الخاطر صلى الله عليه وسلم يبقى إذا هنا إذنها صمتها وهنا صمت النبي كان رفضا وليس كان موافقة فالسياق من المقيدات طيب في شبهة هنا بقى واحد يطلع لنا يقول لي انت بتقول ايه يا عم الشيخ محمود ربنا يكرمك انت عمال تقول لي البسمه ومش البسمه ده ربنا حتى في الكتاب بتاعه في قرانه بيقول ان الله لا يحب الفرحين جاي تقول لي بسمه وفرح و- وانبسط واضحك ومش عارف ايه هو ده كلام يا راجل اقول لك طب افهم معنى الايه المقصود هنا ان ربنا لا يحب ان يفرح الانسان فرحا مطغيا يوصله الى درجه الكبر والعجب عياذا بالله ويوصله لمرحله الطغيان عن حدود الشرع والخروج عن حدود الشرع زي ما حصل من قارون زي ما حصل من قارون إن الله إن انه لا يحب الفرحين الفرح اللي هو اللي هو ايه اللي هو الفرح المطغي اللي بيخلي الانسان يطغى عياذا بالله ويتكبر اما ال ال الانسان البسيط اللي بيضحك وبيبتسم بدون طغيان وبدون بغي وما يبقاش ضحك ليل ونهار 24 ساعه يعني مع برضه ايه نحن امه وسط لا يبقى ضحك قوي قوي ولا يبقى يعني تكشير قوي قوي الامه امه وسط بفضل الله سبحانه وتعالى طيب تعالى في عجاله سريعه كده في الكام دقيقه اللي فاضلين نقول ايه هي اداب المزاح يعني هل انت عايزنا نمزح في كل وقت طبعا لا حاشا لله هل عايزنا برضو نمزح بكثرة يعني او مش عارف ايه لا تعالى نشوف الاداب بسرعة كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم اول ادب من اداب المزاح عدم الاكثار ليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح لا تكثر الضحك لا تكثر ما قالش ما تضحكش اخويا وحبيبي عايزين نفهم النصوص بقى عايزين نخلي الناس تحب الالتزام وتحب الدين بقى بجد كفايه بقى عشان كفايه تكشير وكفايه بقى ان الواحد يطلع م- وشه كده عابس والدنيا صعبه قوي بالنسبه له خلى الناس, الناس اصلا في خنقه ما يعلم بها الا ربنا سبحانه وتعالى الناس مخنوقه وتعبانه واعصابها تعبانه والدنيا غلاء ووباء و- ومصائب في كل مكان فنجيش احنا كمان حتى في جانب الدين لما نوصله نوصله ببشاعه ليه ليه ربنا يبارك في عمرك وأنه هو أضحك وأبكى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الضحك وهذا ليس نهيا عن الضحك وإنما نهيا عن الإكثار في الضحك قال لا تكثر الضحك ف- فإن كثرة الضحك تميت القلب فعلا واحد يفضل قاعد 24 ساعة يعني آه ما ينفعش يفضل عمال يضحك 24 ساعة وإلا فعلا قلبه هيموت طيب الحاجة التانية إن الضحك اللي هتضحكه اوعى يكون فيه كذب اوعى تألف حاجة كذب عشان تضحك الناس اللي حواليك قال صلى الله عليه وسلم حينما سأله أبو هريرة والحديث رواه الترمذي بسند صحيح قال يا رسول الله إنك تداعبنا يا رسول الله ده انت بتداعبنا وبتضحك معانا صلى الله عليه وسلم قال أجل ولكني لا أقول إلا حقا الله أكبر بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم بيقول له أيوة أنا بداعبكم لكني لا أقول إلا حقا وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد الحسن أنا زعيم يعني أنا ضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا حتى لو هو مازح زي بعض الناس اللي بيعملوا شرايط نكت يقول لك مرة واحد مش عارف إيه وعمل ويقعد يضحك فاهم إزاي شريط ساعة ونص نكت وكلها كذب في كذب ده هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يعني ده اللي زي ده بيفقد قصر في الجنة ولا وليه كمان دعاء النبي بيدعى عليه خد بالك يبقى انا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا الحديث الاخير كما عند احمد بسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث القوم ف- فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له بيقول لي يا ويله يا ويله اللي يقعد يألف حاجات كده عشان يضحك الناس بالكذب وخلاص هذا ويل له ويل له يبقى أول أدب من أداب المزاح عدم الإكثار تاني حاجة ما يكونش فيه كذب تالت حاجة إن ما يكونش فيه تجريح لحد ما ينفعش يا جماعة الخير ما ينفعش إخواني وحبايبي وأخواتي إن أنا عشان أضحك وأضحك زمايلي أشوف واحد راجل مسكين فقير أو واحد مثلا آه، ماشي عنده أي آه، مرض أو عاهة أمشي أقعد أتريق عليه عشان نقعد نضحك ونسخر منه حرام لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن اوعى حد يسخر من حد إن أكرمكم عند الله أتقاكم كانوا بيسخروا من سيدنا بلال رغم ان سيدنا بلال النبي عليه السلام قال له ان الجنة مشتاقة لك يا بلال ان الجنة لا تشتاق الى ثلاثة علي وعمار وبلال وفي الرواية الثانية سلمان خدت بالك فاوعى تسخر من حد رب اشعث اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابرك يمكن يكون الانسان اللي انت بتسخر منه او تستهزئ منه ده يكون افضل عند ربنا من ألف واحد زينا فخد بالك من الحكايه دي اوعى تسخر من حد اوعى تستهزئ بحد اخر حاجه أن يكون الضحك أو البسمة بقصد الترويح عن النفس وإيناس الآخرين وليس بقصد أي شيء آخر كالاستهزاء من الآخرين أو السخرية من الناس أو إن إحنا نجرح في حد أو غيره ربنا يبارك فيك أخويا وحبيبي أختي الفاضلة بقول لك وأقسم لك بالله إن بسمتك خطوة في طريق تمكين لهذه الأمة المباركة بجد ليه؟ أنت لما تتبسم في وش الناس هتتألف قلوبها هيحبوا الالتزام هيلتزموا هي ربنا هيكرمنا لما نقوم كلنا ندعو لإخواننا في غزة في فلسطين في العراق في الشيشان في أي مكان ربنا هيستجيب دعائنا لأن في الوقت ده هنبقى فعلا خير أمة أخرجت للناس ببسمة واحدة ممكن ربنا يكرمك وناس كتيرة جدا تتفتح قلوبها وتلتزم على ايديك ببسمة واحدة ممكن اخوات كتيرة يلتزموا على ايديك خلينا كده ما شاء الله يعني اسوتنا وقدوتنا هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان بساما محيا وكان يأمرنا بالبسمة ويقول تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة تعالوا نوزع صدقات وتعالوا نكون سبب في هداية الناس في كل زمان وفي كل مكان تعالوا نفهم ديننا صح تعالوا نرفع شعار البسمة ما زلنا على كوكب البسمة وما زلنا نتشبع و... ونتشرب من بسمة النبي صلى الله عليه وسلم وما زلنا نتعلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ان احنا نكون البسمة على محيانا لا تفارق وجوهنا ابدا في الصعاب في المشاكل في اي حاجة يعني انا اذكر أم الله يرحمها ودي مسألة شخصية كنت أجدها دائما مبتسمة على طول أقول لها يا أمي حتى وأنت مريضة مبتسمة تقول لي طبعا يا ابني الناس ملهاش ذنب إن هي تشوف تكشيرة حد مننا يا ابني يا حبيبي مشاكلك خليها لنفسك وآلامك خليها لنفسك وبسمتك خليها للناس عشان ربنا يكرمك والناس ما تح- ما بتحبش الإنسان العبوس بتحب الإنسان المبتسم دايما ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه تعال أخوي وحبيبي نفارق بكل ألم بكل ألم نفارق كوكب البسمة عشان نرجع مرة تانية لكوكب الأرض وعشان بكرة نطلع رحلة جديدة إن شاء الله لكوكب تاني يا ترى هيكون كوكب إيه ده اللي هنعرفه بكرة إن شاء الله لكنه كوكب مفاجأة إن شاء الله ده اللي هنعرفه بكرة إن شاء الله يعني آه، أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة بالله عليك خليك بسام المحيا زي حبيبك صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعد معانا يلا واملأ قلبك بالأماني كوكب الأرض في زماننا ضيعوه